بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين ناخد قراية تاني من أشعية ونسميها مصاعد أشعية كنت هسمي المؤتمر مصاعد أشعية وبعدين لقيت مرمم الثغر أسهل مصاعد لأنه هو بدأ من الإصحاح الثاني يدعينا دعوة كده يقول إيه هلما نصعد إلى جبل الرب قال تعالوا نطلع جبل ربنا ويمكن ده سبب اختيار أشعية في الصوم الكبير لأن الصوم الكبير ارتبط بصعود المسيح للجبل المسيح صام على الجبل وارتبط في ذهننا أن موسى صام على الجبل أربعين يوم وأشعية وإيليا برضو كان على الجبل وصام أربعين يوم في علاقة بين الصوم وبين عملية الصعود أو الجبل ويمكن ده سر ان احنا في لحن من الحان الصوم الكبير اسمه اساساته في الجبال المقدسة المزمور بتاع السبت ده بنقوله بلحن كده لحن مرش بنقول اللحن كأننا ماشيين على الجبل أو طالعين على الجبل أساساته في الجبال المقدسة يحب الرب أبواب صهيون أكثر من جميع مساكن يعقوب أعمال كثيرة قيلت عنك يا مدينة الله وبعدين يقول صهيون الأم تقول إنسانا ولدوا فيها وهو العلي الذي أسسه ففكرة أساساته في الجبال يعني إيه؟ يعني اللي عاوز يدوق ربنا يجي لنا الجبل أو يطلع لفوق هناك الأساسات هتشوف بقى اللي ما شفتوش عمرك فالصوم هو فترة ارتفاع ويقال ان فكرة حد الرفاع مقصود بها المعنى ده ملوش دعوة خالص برفع الاكل ولا انك تفتري في الاكل هو حد الرفاع معناها هلما نرتفع معناها يلا نطلع لفوق مش يلا نتقل لتحت فحد الرفاع عشان كده تلاحظوا حد الرفاع بيتكلم عن الصوم مش بيتكلم عن الاكل تعالوا نشوف امتى قالها اشعية وقالها ازاي الأمور التي رآها أشعياء ابن آموس من جهة يهوذا وأورشليم ويكون في آخر الأيام أن جبل بيت الرب يكون ثابتا أساساتها في الجبال يكون ثابتا في رأس الجبال ويرتفع فوق التلال وتجري إليه كل الأمم برضو ملحوظة تبقوا عارفينها حين يذكر الأمم في سفر أشعية لازم نرجع ونفهم في الزمن ده اليهود كانوا يعتبروا ان ربنا بتاعهم بس وان الامم ممنوع عليهم يعرفوا ربنا فأشعية تنبأ عشرات ومئات المرات ان الامم هيعرفوا ربنا اكتر نبي قال كلمة امم أشعية فمعناها انه كان قاريها صح شايف ان المسيح مش جاي لليهود المسيح جاي للعالم كله فتعبير تجري إليه كل الأمم ده يغيظ اليهود اليهود ما يحبوش الأمم وتسير شعوب كثيرة ويقولون كل اللي طالع فوق إيه يقولون هلما نصعد إلى جبل الرب يبقى كل اللي سبقونا كل اللي عاشوا حياة روحية كل القديسين اللي قبلنا وكل القديسين اللي بيحبوا ربنا عندهم تعبير واحد يقولوا لبعض إيه ما تيجوا معانا نطلع عارفين زي مزمور المصاعد لما يقول ايه آه فرحت بالقائلين لي الى ايه الى بيت الرب نذهب وقفت ارجلنا في ابواب يعني احنا في السكه فرحانين فرحانين ان احنا داخلين بيت ربنا هلما نصعد الى جبل الرب الى بيت اله يعقوب فيعلمنا من طرقه وده حصل فعلا المسيح كان يطلع على الجبل فيطلع وراه الناس يقعد على الجبل يوعظ في كتير من أهم وعظة كانت الموعظة على الجبل إنما كان كتير من عادات المسيح على جبل يوم الخمس خبزات يوم طويل قاعد يوعظ كان على جبل وكانوا حواليه قاعدين يسمعوا فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبله لأن من صهيون تخرج الشريعة ومن أورشليم كلمة الرب فيقضي بين الأمم وينصف لشعوب كثيرين فيضبعون سيوفهم سككا السكك دي اللي هي ايه ادوات الزراعة خلاص ما عادش حد بيحارب فالسيف ملوش عادة ملوش استخدام فيعملوا منه حاجة تنفع في الزرع ورماحهم مناجل معناها بطلت الحرب خلاص ما عادش حد بيحارب حد طبعا ده الشكل المثالي للبشارة المسيحية إن العالم كله يحب بعض الناس كلها تحب بعض وتنتهي الحروب ويبقى كله للخير كله بقى للزرع والرخاء وال... لا ترفع أمة على أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد ده هنا بيشوف العهد الجديد وجماله بيشوف السلام اللي المسيح جاي يعمله على الأرض فبيقول أنا شايف الشعوب طالعة جري وراه الأمم من كل حتة بيطلعوا على الجبل وكل واحد يشوف التاني يقول له ما تيجي معانا جبل ربنا على رأس الجبال وهناك ربنا هيعلمنا بنفسه نعمل إيه ونعيش إزاي إذا الدعوة الأولى هلما نصعد إلى جبل الرب الكلمة دي فيها ثلاث إيه ثلاث توصيات أولهم هلما نصعد إلى جبل الرب ودي كانت في, في تاني يوم الصوم على فكرة أو ثالث يوم في قرايات الصوم الكبير النص ده يعني إيه بقى تعالوا نطلع جبل بيت ربنا هو طلوع الجبل بيعمل إيه أول حاجة لما الواحد بيصعد لفوق بيرتفع مش كده ولما بيرتفع بيحصل حاجة السماء بتقرب والأرض بتبعد يعني وإحنا ماشيين على الأرض الأرض شغلانة غصب عننا شايفين ناس وشايفين عربيات وشايفين بيوت وشايفين لبس وشايفين محلات وشايفين أكل إنما تصور واحد مثلا طلع جبل أم بنطونيوس ولا جبل سانت كاترين بعدين يبص تحت يلاقي إيه الناس صغيرة قوي والعربيات صغيرة والناس صغرت وبعدين يبص فوق يلاقي النجوم فوق راسه على طول يحس إنه قرب إذا هلما نصعد هي دعوة كأنها بتعبر عن شوق الواحد يطلع السماء لأن في الآخر احنا مصيرنا ايه في الآخر يوم ما يجي المسيح على السحاب تكمل الدعوة دي أن نخطف جميعا على السحب احنا كمان لينا يوم صعود بس يوم الصعود هو يوم ما جه ربنا لما ربنا يسوع يجي على السحاب كل اللي هيحبوه أو بيحبوه في اللحظة اللي هيفرحوا بيه هيلاقي نفسهم بيطيروا ويصعدوا معاه على السحاب فإذا مجرد إن أنت بتطلع لفوق هنشوف هتتعمل إزاي ده معناه إنك بتعبر عن شوقك إنك ما تقعدش في الدنيا وإنك بتقول أنا مش من هنا أنا مش غاوي العيشة دي أنا مش فرحان بالزحمة اللي أنا فيها دي أنا عاوز أفضلك يا رب عاوز أقعد معاك عاوز أرتفع عن الأكل والشرب والناس والهوسة والأخبار والسياسة والدوشة يبقى فكرة الصعود هي فكرة الارتفاع وهو ده منها بقول لكم حد الرفاع تعالوا نرتفع تعالوا نطلع مع المسيح لفوق عشان نعرف نركز زي ما شفنا ان الصوم هو حركة توبة وحب وبالتالي عاوزة تركيز مش هنعرف نصوم ان كان بكل اشغالكم تسخرون لازم نفضى شوية كمان مع الصعود يحصل نوع من الاستغناء ما هو الواحد لما يطلع يا جماعه اللي جرب منكم يطلع اي جبل لازم الشيله اللي معاه تكون خفيفه بالكتير ازازه ميه ولا حاجه ليه لانه لو شايل شيله تقيله هيمشي 10 متر وهيقعد فاللي عاوز يطلع لفوق لازم يخف الحمل فمعناه لازم تبتدي تستغنى عن راي الناس عن الكرامه عن المشغوليات الزياده عن المقتنيات والفلوس عن الطموحات الأرضية والأطماع كل ده لازم خف الحمول عشان تعرف تطلع وهو ده كل اللي بيعطل الخلوة على فكرة لما تيجي تقعد في الخلوة تلاقي مخك رايح في المشاكل بتاعة الشغل وفي الفلوس وفي الحساب بتاع البنك وفي اللي وراك واللي عليك طب ما انت اصل الحمولة تقيلة مش عارف تطلع لفوق فهنا مع فكرة الارتفاع هلما نصعد معناه تعالى نستغنى شوية نستغنى عن الدنيا لأن الدنيا ما جابتناش غير تحت كمان مع الصعود هلما نصعد إلى جبل الرب يعني تعال نقرب من ربنا كأن ربنا يسوع ما زال قاعد على الجبل يقول لما صعد لما صعد إلى الجبل تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم أنت هتتقدم للمسيح هتلاقيه قاعد على الجبل فكأن المسيح في الأربعين المقدسة مستنينا في الجبل مستنينا عشان نشبع به هو ما زال في الجبل الواحد يصعد ازاي بقى عمليا الفكرة دي تتعمل ازاي يعني ايه هلما نصعد طب نروح فين طيب لا هي مش مقصود بيها مش بالضرورة بقى مكان عالي وإن كان ده له قيمته لو وجد لا هو مقصود بيها أولا إخلاء الذهن والمشيئة يعني روق دماغك فضي دماغك من المشغولات اللي عليك فضي نفسك لربنا ما تبصش في الساعة وانت قاعد مع ربنا ما ينفعش تبقى طالع الجبل ووراك مشوار لا ما هو الجبل ده هتطلع مش هتنزل موسى ما كانش بيعرف هينزل امتى وموسى كان بياخد نعمة انه يعيش من غير مية واكل من غير ما يحس لانه في سفر التثنية قال ما كانش بياكل ولا بيشرب طبعا دي معجزة ما حدش يقدر يقعد ثلاث ايام من غير مية انما كأنه في حالة من الدهشة او السياحة مش محتاج الى هذه الدرجة يعني انت لو مع ربنا هتلاقي ربنا شايلك باحتياجاتك الطبيعية فانت مش مفروض تفكر في حاجة لو هتفضل ربنا تأكد كل حاجة هتمشي لوحدها بس انت ما عندك الإيمان ده ولا لا إخلاء الذهن يعني حاول وده مش سهل على فكرة عاوز تدريب لكن حاول توقف دماغك عن السرحان المعتاد شوف مخك بيروح فين كل ده عاوز ايه تطلعه من دماغك عشان يفضى في مخك خالص تقوم تبتدي تستقبل بقى ربنا عاوز يقول لك ايه عاوز يحكي معاك في ايه واخلاء المشيئة معناه ايه تبطل تعمل اللي انت عاوزه انت طالع الجبل عشان تعمل اللي ربنا عاوزه انت عشت عمرك ده كله بتعمل اللي انت شايفه واللي انت عاوزه لا دلوقتي عاوز تطلع تقول له قول لي يا رب عاوزني اعمل ايه انت انت الهي انت اللي خلقتني انت ليك حق عليا انا المفروض ملكك انا سرقت عمري اللي فات منك وعشته لنفسي فانا وكيل ظلم لاني ما عملتش اللي انت عاوزه دلوقتي انا عاوز اعمل اللي انت عاوزه فتخلي مشيئتك يعني لا ما تريد انت بل ما يريد الله فكرة هلما نصعد إلى جبل الرب معناها ببساطة الخلوة عمال أعيد وأزيد أهو الخلوة والهدوء عشان كده اليومين اللي احنا فيهم دول كأننا بنحقق ال ال الوصية دي تعالوا نطلع الجبل أتمنى واحد فيكم يتمشى ويهدى مش عاوز يسمع دوشة ويبعد أو يروح الكنيسة يقعد لوحده شوية لأنه لما يقعد هادي ربنا هيوشوشه ربنا عاوز يتكلم على فكرة بس احنا اللي مش سائلين فيه ده بيقول أنا واقف على الباب وأقرع إن سمع أحد مش لاقي حد يسمعه أنت فاكر ربنا مش عاوز يتكلم عاوز ونص وعنده حكاوي كتيرة جدا وعاوز يعني ما يستفرد بيك ويختلي بيك يتعشى معاك طبعا مش أكل عادي يعني إذا هنا الخلوة ضرورية عاوز تتمتع بالصوم هلما نصعد إلى جبل الرب لأن لما تطلع بره كده هتهدى شوية هتلاقي في صوت منخفض خفيف زي اللي جه لإيليا في الجبل كده يقول له مالك مالك مضطرب ليه مالك عايل هم الدنيا ليه مالك مكروب كده ليه هو أنا صغير إيليا ولا أنت نسيت أنت بتشتغل معايا ايه يعني شوية ايزابل تبعت لك تهديد بالقتل يعني ايه شوية بلطجية يعني ايه شوية سياسة باللي فيها هو انا معرفش اغير البلد دي كلها ده انا عملتها بصباعي هو ذا الامم كدل كنقطة من دلو تشبيه غريب في اشعياء 40 يقول البلاد دي كلها زي نقطة واقعة من جردل تشبيه غريب نقطة كل البلد دي نقطة فيبقى اللي جوه دول ايه بقى فيروسز مثلا ولا ايه الخلوة والهدوء هي الصعود لجبل الرب وبعدين تعمل ايه طيب فوق تقرأ وتتأمل تقرأ وتفكر وتصلي لأن الناس تقول لك طب الخلوة هنعمل ايه اقعد فاضي بس وخلاص ما انت تروق دماغك لو قدرت وبعدين تحكي مع ربنا وتسمع ربنا وبعدين ما تكرش بقى يعني ايه ما ينفعش في الخلوه مش جزء عن الموضوع لا لا كيوته دي بقى مش وقتها كل كلمة تقولها بمزاج وكل كلمة يقولها ربنا تسمعها بمزاج خلي الكلام يدخل بقى على أصوله خليه يعمل شغله لكن احنا الجري اللي احنا فيه ده بيخلينا لا عارفين نصلي ولا عارفين نسمع في وش كده في ودنا مخلينا لا صلواتنا طالعة سخنة ولا بنستقبل اللي ربنا عاوز يقوله بصدق يقول تجري إليه كل الأمم يعني يا, يا, يا بني آدم بقول لنفسي الناس كلها بتجري على ربنا وكل يوم في واحد بيكتشف ويطلع ناصح وياخد بعضه ويجري هتفضل انت اللي غشيم كل الناس تجري على ربنا وانت قاعد بس كده تحت تجري إليه كل الأمم يعني ناس كتيرة داءت ربنا ملايين من البشر عرفوا يعني إيه جمال الخلوة وجمال القعدة مع ربنا ملايين من الرهبان عبر العصور قديسين حبوا ربنا ليه ما تكونش واحد منهم ليه أنت ما تدقش اللي دقوه مش دول بشر عاديين انتوا فاكرينهم يعني يتولدوا قديسين تجري إليه كل الأمم يعني كل اللي عرف ربنا كان بيجري وراه عارفين مين اللي ما كانش بيجري ورا ربنا يسوع على الارض؟ الكتبه والفريسيين اللي شايفين نفسهم مش محتاجين واللي مقتنعين بنفسهم ان هم متدينين انما كل الشعب العادي كان بيجري وراه يقولوا هو هنا ولا هنا ويجروا يطلعوا وراه الجبل ويقعدوا وما يفكروش هياكلوا ايه وهو اللي يفكر ياكلهم في اخر النهار من هنا في تعبير جميل يقوله ربنا يسوع انا ان ارتفعت عن الارض ايه اجذب الي الجميع يبقى المسيح طبعا كان يقصد صليبه لكن المسيح اتصلب على جبل على فكرة جسيماني دي ربوة أو جبل فالمسيح العالي ده المرتفع بيشدنا لفوق فأنت لو ما تشدتش لفوق تبقى أنت ما فهمتش حاجة لسه المسيح الحقيقي دايما مشدود لفوق دايما عنده اتجاه تصاعدي كده لفوق ويقول أقول لكم سيأتون من المشارق والمغارب ويتكئون مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في ملكوت السماوات أما بنو الملكوت اللي هم الكتب والفريسيين اليهود يطرحون خارجا يعني في ناس هتيجي من الشرق والغرب هنلاقي شعوب ما نسمعش بيها جريت على المسيح هنلاقي ناس ما كانتش على الخاطر والبال عرفوا ربنا وجري وراه واحنا اللي عندنا الانجيل وعندنا الكنيسه وعندنا قديسين مش واخدين بالنا من العز ده كله. واحد من اللي جري ورا المسيح وكان عاشق للجبال يوحنا يقول كان يوحنا يعمد في البريه ويكرز بمعموديه التوبه لمغفره الخطايا. خرج اليه جميع كوره اليهوديه واهل اورشليم اعتمدوا جميعهم منه في نهر الاردن معترفين بخطاياهم. حركه الخروج دي هي نفس الفكره الصعود او الخروج. البلد كلها خرجت ورا يوحنا ده مشوار صعب في الصحراء يوحنا كان قاعد في الصحراء لكن ولا كان في اتوبيسات ولا مكيف ولا بتاع لكن يطلعوا بالخمس ساعات يمشوا عشان يقعدوا كده يسمعوه يوعظ ويتوبوا كلهم اذا تسير تجري اليه كل الامم ليه الناس كلها بتجري على ربنا وانا افضل كسلان يقول فيعلمنا من طرق تعال نقرا النص تاني تسير شعوب كثير ويقولون هلم نصعد إلى جبل الرب إلى بيت إله يعقوب يبقى برضو الجبل هو الكنيسة بيت إله يعقوب اللي هو الكنيسة أنت ممكن تاخد الخلوة جوه الكنيسة تدخل تقعد هادي كده وخلاص فيعلمنا من طرقه يبقى أنت بتاخد الخلوة بتقول له فيها إيه علمني يا رب أنا جاهل أنا لغاية دلوقتي ما مشيتش في سكتك صح أنا ما عرفتش أوصل للسما إزاي أنا مش مركز علمني علمني أحب الناس إزاي علمني أصلي من قلبي إزاي علمني أتوب توبة جد إزاي علمني أصلح دماغي إزاي ونسلك في سبله هيعلمنا ونسلك يعني إيه زي تريننج يعني مش مش درس نظري يعلمنا فنسلك زي اللي بياخد بإيده يقول له يعلمه المشي مش مجرد كلام لا ده كمان هياخد بإيدينا يعني لأنه من صهيون تخرج الشريعة ومن أورشليم كلمة الرب يبقى صهيون أورشليم بيت إله يعقوب جبل الله كل دول معاني عن الكنيسة أو عن الدخول لربنا في أي مكان كلها أسماء حركية لنفس المعنى لما تدخل مخدعك وتقفل بابك سميها صهيون لما تقعد في الكنيسة في الهدوء سميها أورشليم سميها جبل ربنا كل واحد يقول في المزمور أساساته في الجبال المقدسة يحب الرب أبواب صهيون أفضل من جميع مساكن يعقوب يعني ربنا بيحب أبواب الكنيسة عشان كده في مزمور تاني يقول إيه اخترت لنفسي أن أقف على باب بيت الله من أن أسكن في مظل الخطاب يعني يبقى الواحد على باب بيت ربنا زي اللي لقى الإيه مجرد يوصل لبيت ربنا يبقى فرحان هنا مسكن الله أدخل أسمع الأحباش عندهم تقليد غريب جدا يسجدوا لربنا بره الكنيسة وبعضهم يسجد قبل ما يوصل لباب الكنيسة يعمل مئة مطانية يعني أول ما يشوف باب الكنيسة يبتدي المطانيات قد كده مجرد الباب بالنسبة لهم حاجة كبيرة قوي احنا طبعا ندخل من الباب عادي يعني مالناش دعوه انما هنا الباب ده معناه انت داخل بيت ربنا داخل السماء باب الكنيسه زي باب السماء فانت داخل في حضره الله ده احساس جميل اعمال مجيده قيلت عنك يا مدينه الله يعني ياما فيك اسرار يا كنيسه ربنا ياما في دروس ومعاني وحاجات حلوه جوه بس انت لسه ما دقتش ده كله فعبرانيين 12 عمل مقارنه بولس بين جبل العهد الجديد وجبل العهد القديم فقال ايه لانكم لم تاتوا الى جبل ملموس مضرم بالنار كان بيتكلم عن ايه يوم ما ربنا نزل يدي الشريعه لموسى كان يوم تاريخي وجهزهم ثلاث ايام ووقفوا بعيد وكانوا مرعوبين ويقول لك لو كانت بهيمه جريت ناحيه الجبل كانوا يرموها بسهم ما يجروش يجيبوها عشان ما حدش منهم يقرب والجبل كان زي شعلة نار وشوية ضباب وشوية دخان وشوية زلزال وشوية نار والوحيد اللي مسموح له يقرب كان موسى حتى موسى كان مرعوب ده كل ده عهد قديم فيقول انتوا ما جيتوش لليوم ده انتوا ما حضرتوش اليوم ده عشان تعرفوا مين ربنا ده لم تأتوا إلى جبل ملموس مضرم بالنار وإلى ضباب وظلام وزوبعة وهتاف بوق كان بقى يعملوا أبواق عشان استعداد لاستقبال الشريعة وصوت كلمات لما ربنا ابتدى يتكلم اترعبوا لما سمعوا الحس الإلهي فراحوا قالوا لموسى اطلع انت يا موسى اسمع مش عاوزين احنا نسمع قول لنا بيقول ايه وخلاص احنا مش قدنا نسمع مش قادرين استعفى الذين سمعوه من ان تزداد لهم كلمه يعني اول ما ربنا ابتدى يتكلم ما قدروش من الرعب قالوا له روح انت اسمع وقول لنا لانهم لم يحتملوا ما امر به وان مست الجبل بهيمه ترجم او ترمى بسهم يعني من كتر الحذر ان هم يقربوا وكان المنظر هكذا مخيفا حتى قال موسى انا مرتعب ومرتعد قال لهم يعني لو تعرفوا ربنا قد ايه في العهد الجديد مخبي كل مخافاته دي عشان يقعد معانا قاعده كده يعني قاعده عرب كده ويحكي انتوا مش عارفين انتوا في عز قد ايه في العهد الجديد بتوع العهد القديم ربنا لما لمس الجبل بس كان الجبل نار وكانوا مرعوبين تعالوا شوفوا بقى العهد الجديد بل قد أتيتم إلى جبل صهيون هلما نصعد إلى جبل الرب إلى مدينة الله الحي أورشليم السماوية إلى ربواتهم محفى الملائكة يعني أنت قاعد في الكنيسة حواليك ملائكة وأنت في الخلوة حواليك ملائكة إلى كنيسة أبكار مكتوبين في السماء يعني حواليك قديسين سبقوك أبكار بقى مش العهد القديم لا أبكار هنا يعني الأطفى الأولى اللي تشبهوا بالمسيح البكر إلى الله ديان الجميع أنت قاعد مع ربنا الديان نفسه بس قاعد تحكي معاه وتسمعه إلى أرواح أبرار مكملين إلى وسيط العهد الجديد يسوع إلى دم رش لأنه كان زمان رشوا اللوحي العهد بدم الذبايح إنما الدم الجديد بقى يتكلم أفضل من هابيل لأن زمان لما هابيل مات قال له صوت دم أخيك صارخ إلي فيجي إيه في دم المسيح ده بقى ده هابيل عشان كان إنسان كويس دمه بيزن في ودان ربنا زي دم الشهداء اللي ربنا مش هياخد مش هيسيب حقهم أبدا فكم وكم دم العهد الجديد دم المسيح انظروا شوفوا الكلمة دي بقى أن لا تستعفوا من المتكلم يعني إيه يعني بتوع العهد القديم قالوا عفينا عفينا مش قادرين نسمع في الاخر حصل لهم ايه هلكوا كل الجيل ده ما دخلش كنعان مفيش غير موسى ويشوع وكالب وكده انما اوعوا انتوا كمان تستعفوا يبقى ربنا بيقول لكم تعالوا لي الجبل يا اولاد نقعد تقولوا له مش فاضيين مشغولين خايفين ما طب وبعدين انظروا ان لا تستعفوا اوعى تقول عفين يعفيك من ده ايه عافيك يعني هتقول مشغول مشغول عن ربنا بقى ربنا عزمك على السماء تقول له مشغول طب خليك بقى يبقى انت اخترت اختيار غلط انظروا ان لا تستعفوا من المتكلم لما ربنا يجي يكلمك ما تقفلش ودانك ما, تت... ما تقولوش لا انا مش فاضي اطلع ان كان اولئك لم ينجوا اذا استعفوا من المتكلم على الارض بالاولى جدا لا ننجو نحن المرتدين عن الذي من السماء فهمتوا النص ده ولا صعب يعني عاوز يقول بتوع اليهود دول اللي شافوا المنظر الرهيب ده ما عملوش الكلام في الآخر طب احنا الموعظة على الجبل اللي اتقالت كده باتضاع المسيح وقاعد وسط الناس هتعملها ولا مش هتعملها والكلام اللي المسيح عاوز يقوله لك في الكنيسة وفي الخلوة وفي, ال... وفي كل جبل هتسمعه ولا هتقفل ودانك هم لما استعفوا لم يخلصوا هلكوا انت لو عفيت نفسك من المسؤولية انت مش معفى بل ممكن تهلك نكمل النص يقول يا بيت يعقوب تاني وصية بقى يبقى أول وصية كانت إيه هلم نصعد إلى جبل الرب تاني وصية يا بيت يعقوب يعني يا أولاد ربنا يا بتوع الكنيسة هلم التانية بقى فلنسلك في نور الرب فإنك رفضت شعبك بيت يعقوب لأنهم امتلأوا من المشرق هم عائفون كالفلسطينيين ويصافحون أولاد الأجانب وامتلأت أرضهم فضة وذهب ولا نهاية لكنوزهم وامتلأت أرضهم خيلا ولا نهاية لمركباتهم وامتلأت أرضهم أوثانا يسجدون لعمل أيديهم لما صنعته أصابعهم وينخفض الإنسان وينطرح الرجل فلا تغفر لهم يعني إيه الوصية الأولى تعالوا لي فوق الوصية الثانية إيه تعالوا نمشي في النور ويتحسر على بيت يعقوب اللي هم اليهود اللي كان عندهم فرصة يظلوا شعب الله المختار ويورثوا السماء أول ناس وراحت عليهم عشان ما سلكوش في النور فإنك رفضت شعبك دي نبوءة عن رفض المسيح لليهود من أشعية 800 سنة قبل المسيح بيتنبأ أنت رب هترفض شعبك سأقول للذين ليسوا شعبي أنتم شعبي وللذي كانت محبوبة لم تعودي بعد محبوب بتاعت هوشع دي أنت رفضت شعبك ليه؟ بعد الشر إمتى الواحد يترفض؟ تعالوا نبص للنص لأنهم امتلأوا من المشرق إيه حكاية المشرق؟ بتوع المشرق بيجيبوا الموضة الجديدة دايما في الزمن ده بتوع بابل هو ده المشرق بالنسبة له كانوا دول اللي جايين يحتلوا أشور ورا منها بابل كل دي بلاد المشرق بالنسبة له دول دايما يجيبوا موضة جديدة وبدع جديدة وأوثان جديدة فامتلأوا من المشرق يعني الناس اللي بتنشغل بالبدع الجديدة والأفكار الجديدة اترفضوا وللأسف لو فحصنا حياتنا هنلاقي إن احنا مليانين ورا مضاد وبدع ملهاش معنى بنجري زي ما الناس بتجري بتجري على إيه؟ هو لازم تعمل زي ما الناس بتعمل هو لازم الحفلة تبقى زي الحفلة دي لازم اللبس يبقى زي اللبس ده لازم نتكلم زي ما بيتكلموا لازم ناخد الفلوس زي ما بياخدوها ليه يعني امتلأوا من المشرق يعني تلوثت أفكارهم بكل اللي بيحصل في العالم وده اللي حصل للحقيقة في الكنيسة انه اغلب شعبنا اصبح مش مركز مع ربنا كله بيتسابق يكسب فلوس ويدوس على بعضه والكرامة شغلانة والموضة شغلانة وبدع كل مادة بتتغير امتلأوا من المشرق هم عائفون كالفلسطينيين العيافة دي كانت حاجة زي العرافة إن هي إيه يلجأوا للفال وللطالع وللضرب الودع والمش عارف قراية الكف ويتشائموا ويتفائلوا كل دي أفكار بتاعت الدنيا يصافحون أولاد الأجانب يعني دخلوا في عشرة مع أولاد الدنيا بقوا أولاد الدنيا هم اللي بيمشونا أفكار العالم هي اللي بتسوقنا وامتلأت أرضهم فضة وذهب ولا نهاية لكنوزهم يعني غنى الدنيا هو اللي شاغلهم وامتلأت أرضهم خيلا ولا نهاية لمركباتهم يعني القوة بقت قوة الخيل فأصبحت فعلا الغنى غنى فلوس والقوة قوة المراكز طب ما المسيحيين بيفكروا كده للأسف المسيحيين بيحسبوها بالفلوس وبيحسبوها بالعلاقات والمراكز طب ما هي هيترفضوا كشعب احنا شعب مختار دلوقتي لو بقينا بنفكر ان الفلوس هي غنانا والعلاقات والمراكز والخيل والمركبات هي قوتنا ضعنا هلما فنسلك في نور الرب يعني تعالوا نفرجكم على النور وامتلأت أرضهم أوثانا هو احنا في حياتنا أوثان للأسف الأوثان يعني إيه كل ما يشغلك عن الله وثن صنعت إيديك يعني حاجة تعملها بإيدك عربية تشتريها بإيدك وتخاف عليها أكتر من عيالك واحد يفضل عشر سنين يوضب في شقة ولا في فيلا وهيموت عليه يا عم وضب قلبك الأول تعرف هتلحق تكمل ولا ما تكملش إذا هنا كل ده رفضت شعبك بالرغم ان هم شعب مختار رفضت شعبك بيت يعقوب اللي اخترته وينخفض الانسان يعني ايه مصير الانسان الذل الحاجات دي كلها تذل البني ادم الناس فاكره ان هو ده وفي الاخر يجي الواحد على اخر العمر يكتشف انه اتذل جري ورا فلوس ومراكز وحاجات عبيطه كده واتذل فلا تغفر لهم يعني راح العمر بدون توبه وبدون غفران الحل ايه هلم نصعد إلى جبل الرب الحل هلم نسلك في نور الرب يعني إيه نور ربنا بقى نور ربنا ببساطة الكتاب يبقى الفكرة الأولانية قالت لنا فضوا نفسكم لربنا هلم نصعد والفكرة الثانية بتقول إيه انشغلوا بكلام ربنا كلام سهل الوصية الأولانية افضوا لي اقعدوا معايا اسمعوني عاوز اتكلم ربنا اللي بيقول الفكرة الثانية امشوا في النور يعني شوف أنا بقول إيه واعمله هلما نسلك في نور الرب الآية الجميلة سراج لرجل إيه كلامك ونور لسبيله ربنا يسوع من أول إنجيل يوحنا يقول النور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه أحد معاني الظلمة لم تدركه يعني الظلمة مش قد النور لو شغلتك كلمة ربنا هتنور غصب عنك لو حطيت دماغك في كلام ربنا النور هيدخل غصب عن مليون شيطان هيزيح فكر الضلمة بقوة النور يعني من غير مجهود كبير بس تدي دماغك هتلاقي ربنا نور حياتك ربنا يسوع يقول أنا هو نور العالم من يتبعني لا يمشي في الظلام بل يكون له نور الحياة تاني بقول لكم يا جماعة فرصة الصوم هي فرصة استنارة احنا في ضلمة جوانا ضلمه في مشاعر وأفكار وخوف وقلق وحزن كل ده ضلمة كل ده مش جو المسيح وأولاد ربنا النور عشان يدخل اديله فرصة تعالى نسلك في النور ونغتني بكلمة ربنا نرجع نقول ليه رفض ربنا شعبه أول مصيبة هي العدوى اتعدينا من الدنيا بأفكار الدنيا عدوى الأمم اتعدينا من الدنيا بالعيافة العيافة اللي هي الواحد يلجأ لشغل الشياطين أحيانا عبادة الشيطان عشان الشيطان هو اللي يقدر يقدر على أي شيطان الوثنية والطمع والمشغولية انتوا عارفين الطمع في العهد الجديد سماه القديس بولس الطمع هو عبادة أوثان قال كده فكل طمع في قلب الواحد لا يقل عن عبادة الأوثان في العهد القديم طبعا لسه جوانا طمع ما نقدرش ننكر الكبرياء والاستغناء ان الواحد فرحان بقوته بالخيل والمركبات كل دي حاجات تخلي الواحد يرفض الوصية الثالثة والأخيرة يبقى هلم إيه الأولانية نصعد إلى جبل الرب الثانية هلم نسلك في نور الرب الثالثة أدخل إلى الصخرة واختبئ في التراب النص أهو آخر جزء من أشعية 2 ادخل إلى الصخرة واختبئ في التراب من أمام هيبة الرب ومن بهاء عظمته توضع عين تشامخ الإنسان وتخفض رفعة الناس ويسمو الرب وحده في ذلك اليوم فإن لرب الجنود يوما على كل متعظم وعال وعلى كل مرتفع فيوضع وعلى كل أرض لبنان العالي المرتفع وعلى كل بلوط باشان وعلى كل الجبال العالية وعلى كل التلال المرتفعة وعلى كل برج عال وعلى كل سور منيع وعلى كل سفن ترشيش وعلى كل الأعلام البهجة فيخفض تشامخ الإنسان وتوضع رفعة الناس ويسمو الرب وحده في ذلك اليوم وتزول الأوثان بتمامها ويدخلون في مغاير الصخور وفي حفائر التراب من أمام هيبة الرب ومن بهاء عظمته أشرحها بسرعة الأول أدخل إلى الصخرة دي النقطة اللي هركز عليها بس أقول معناها ببساطة احتمي في ربنا وحط راسك في الأرض لأن لما الريح هتعدي أي واحد واقف شايف روحه كده هيطير وطي راسك وطي راسك يعني إيه بالبلدي كده اتضع اتضع اعرف انك ما تزيدش عن شوية تراب افتكرها اصعد لجبل الرب واستنير بكلامه ووطي راسك ادي الثلاثي بتاع النهارده اطلع الجبل يعني فضي نفسك لربنا استنير يعني اشبع بكلام ربنا ثلاثة ادخل في الصخرة واختبئ في التراب يعني وطي راسك وطي راسك لأن الكبرياء بتاعنا معطلنا عن كل حاجة يقول توضع عين تشامخ الإنسان يعني كل واحد باصص كده بعينه متشامخا شايف نفسه هيعمل ويسوي ويروح ويجي ويحل ويربط عينه هتنزل الأرض وتخفض رفعة الناس يعني ارتفاع الناس ده لازم يتخفف ويسمو الرب واحد فيش غير ربنا العظيم في ذلك اليوم وربنا له يوم مع كل متعظم وعالي كل واحد حتى المتكبرين روحيا خلي بالكم زي الفريسين والكتب في واحد يبقى متعاظم روحيا يعني شايف نفسه أحسن من كل الناس برضه ده متكبر وعالي لازم تبقى عندك إحساس إنك آخر الكل كأنك شوية تراب حتى لو أغنى واحد حتى لو أكتر واحد بتفهم حتى لو أنت متدين كل ده يأذيك يقول على كل أرض لبنان أرض لبنان ده شجر ضخم عالي جدا وبلوط باشان تلاقي الشجرة القطر بتاعها خمسة متر يعني أشجار ضخمة جدا وعالية كل دي رمز للكبرياء والتشامخ كل الجبال العالية والتلال المرتفعة كل برج وكل سور وكل سفن ترشيد دي كانت سفن غنية قوي يخفض تشامخ الإنسان وتزول الأوثان ويدخلون في مغاير الصخور دي اللي ترجمها بعد كده قال إيه يوم الدينونة يقولون للجبال اسقطي علينا وللآكام غطينا من وجه الجالس على العرش من بهاء عظمته عند قيامه ليرعب الأرض ده يوم الدينونة في ذلك اليوم خدت بالكم الثالث مرة يقول في ذلك اليوم هنرجع لها دي كل شوية يقول في ذلك اليوم يعني لو لازم تعمل حساب لليوم ده يطرح يطرح الإنسان أوثانه الفضية والذهبية إيه قيمة الذهب والفضة بقى وأنت سايب الدنيا إيه قيمة الذهب والفضة لما يكون عندك مليارات ويجي المسيح دلوقتي تنفعك بإيه الفلوس ولا حاجة وأوثانه الذهبية التي عملوها للسجود للجرذان والخفافيش كانت دي جزء من الأوثان ليدخل في نقر الصخور وفي شقوق المعاقل من أمام هيبة الرب يعني ادخل في الصخرة بالذوق دلوقتي بمزاجك ووطي راسك لحسن تدخلها مرعوب وخايف ومش هتنفعك في الآخر فهمتوا؟ يدخلون في نقر الصخور دي مش توبة ده رعب يعني الناس هتجري على الصخور تستخبى فيها لأنه خلاص ال ال اليوم القيامة يعني فيوم في القيامة تنحل كل شيء والناس بتجري تستخبى ومش هتنفع تستخبى كفوا عن الإنسان الذي في أنفه نسمة لأنه ماذا يحسب تعالوا نفهم أدخل إلى الصخرة دي نعملها إزاي احنا فهمنا هلما نصعد اتمنى انا بعيد معلش التكرار يعلم الشطار نصعد لجبل الرب يعني نفضل ربنا عاوزين نفضاله الخلوة يا جماعة هلما نسلك في نور الرب يعني الانجيل نقعد نقرأ ونفكر ونشبع ادخل للصخرة واختبئ في التراب معناها ببساطة اقفل على نفسك ووطي راسك واسجد لو انت فضيت نفسك لربنا وشبعت بكلام ربنا هتلاقي طبيعي بتعمل مطانيات وعشان كده الصيام مليان مطانيات لأن الكنيسة افترضت إن كل الشعب مركز مع ربنا وبيسمع كلام ربنا وأول ما بيسمع بيخاف وبيخشع فبيسجد بيوطي راسه يقول له يا رب أروح فين أنا من الكلام ده أنا ما عملتش اللي أنت بتقوله فهنا الخشوع والراس اللي في الأرض دي معناها إيه؟ ارحمني يا رب عشان كده تلاحظوا في كلام عن السجود كتير في الصوم سؤال السامرية الحلو هو السجود فين قال لها مش مهم فين السجود للآب بالروح والحق والآب منتظر هؤلاء الساجدين الآب طالب هؤلاء الساجدين له فهي اتعلمت المولود أعمى أول ما يقول له أتؤمن بابن الله يقول له أين هو السيد الأؤمن به قال له الذي يكلمك هو عمل إيه سجد له سجد له إذا خلونا نتعلم السجود يعني إيه السجود هنا يعني إن الواحد يشعر إنه ما يفرقش عن التراب يتضع بجد قبل ما يجي اليوم المخيف اللي يكتشف إنه مش جاهز لاستقبال ربنا لما كان بولس الرسول بيحكي لنا عن اليهود وتاريخهم قال ملخص سريع كده في كورنثوس الأولى عشرة وقال أنا مش عاوزكم تنسوا قال كده لست أريد أن تجهلوا أيها الإخوة آبائنا زمان اللي هلكوا دول كانوا كلهم عبروا البحر وكلهم اتعمدوا ورا موسى في السحابة وفي البحر مية يمين مية شمال وسحابة فوق راسه في سحلة من كده رمز للمعمودية وكلهم شربوا من المية اللي طالعة من صخرة والصخرة كانت المسيح يبقى أدخل في الصخرة معناها إيه؟ استخبى في ربنا الزق للمسيح فين لما عيل صغير يشوف حاجة ترعبه كده فيجري في جلابية أبوه يستخبى فيها هو ده الموقف الطبيعي الوحيد اللي ينقذك انك تفضل ربنا وتسمع كلام ربنا فتجري على ربنا وتستخبى فيه تقول له الحقني انا ما عملتش ولا حاجه انا ما ينفعش انا اللي زي ما يدخلش السماء انا كلامك ده كسره كله الوصايا دي كلها خلاص تدخل في الصخره تختبئ في المسيح هتعدي الموجه مش ممكن يحصل لك حاجه مرة زمان موسى النبي حصل موقف غريب شوي موسى كان بيشوف المسيح كتير شافه في العليقة شافه في عمود النار وعمود السحاب و... مرة قال له أرني مجدك فقال له ما أنا ماشي قصادك على طول أجيز كل جودتي قدامك يعني يا ابني أنت شفت كتير ده أنا ما عملتش مع حد زي اللي عملته معاك شفت جودي ومراحمي قد إيه خلصتك ده بعد ما عدوا البحر احنا خروج 33 وأنا أتراءف على من أتراءف وأرحم من أرحم أديك شفت يعني مني كتير قال له لا لا لا أنا عاوز أشوف أكتر من كده عاوز أشوفك عن قرب قال له مش هتقدر يا موسى لما تيجي السما تبقى تشوف جسمك الضعيف ده ما يحتملش بهاء مجد اللاهوت قال له أنا قاعد زي العيال زين لا عاوز أشوفك أكتر عاوز أشوفك أكتر من كده فربنا اقترح اقتراح عجيب شوية قال له عندي مكان ايه المكان الغريب اللي ممكن من خلاله يتشاف المجد الالهي من غير ما الانسان يتحرق قال له الصخره تدخل في الصخره من جوه الصخره لو شفت مش هتتحرق يعني إيه لما تلزق في المسيح مجد الله ما يحرقكش يمجدك بدل ما يحرقك لما بعمل قنديل ويكون حواليا اطفال كده بقعد العب لهم لعبه كده اقول لهم تعالوا الكبريت نولع في القطنه تحصل لها الايه قطنه تسود تتحرق على قطنه تسود نحط الفتيله القطنه دي في الزيت وبعدين ننو... نولعها يحصل لها ايه تنور طب ما هي نفس القطنه من غير زيت حصل لها ايه اتحرقت في لحظه وسودت مش كده انما اول ما تشرب الزيت تفضل منوره واللي واقف بعيد مش واخد باله من الزيت بس مستغرب ليه القطنه دي منوره والقطنة التانية محروقة القطنة دي فيها زيت فاهمين الفكرة؟ يعني ناس لازقة لربنا مليانة بالروح القدس فتبقى منورة ما تتحرقش تحتمل مجد الله فمجد ربنا ما يحرقهاش ينور قال له تقف على الصخرة ويكون ما تجتاز مجدي أني أضعك في نقرة من الصخرة يبقى السر كله في الصخرة وأسترك بيدي يعني إيه هغطي كل عيوبك وكل نقائصك وكل خطاياك أنا هسترك أنت لا تصلح أنك تعاين مجد الله مين فينا يصلح يشوف ربنا ده الملائكة بتعمل كده إنما قال له أنا هسترك طول ما أنت في الصخرة هسترك تقدر تتفرج يا أخوي حتى أجتاز ثم أرفع يدي فتنظر ورائي وأما وجهي وجهي لا يرى عشان يتشاف العهد الجديد نفس الصخرة دي بتاعت جبل الله حريب دارت الأيام ما بين موسى وإيليا حوالي 700 سنة إيليا كان يعشق الخلوة في جبل الله حريب في الصخرة إياها ففي نفس الصخرة دي دارت الأيام وإيليا جاله يوم وقع خالص لما إيزابل بعتت له تقول له إيه أنا هموتك زي ما موتت أنبياء البعث خاف وطلب الموت لنفسه وتهز وحالته حال فعلى طول بعت له ملاك يقول له إيه تعالى الجبل هلما نصعد إلى جبل الرب ومشي مشي أربعين يوم صايم وبعدين إيه وصل للجبل فقال اخرج وقف على الجبل أمام الرب وإذا بالرب عابر وريح عظيمة وشديدة قد شقت الجبال وكسرت الصخور أمام الرب ولم يكن الرب في الريح وبعد الريح زلزال ولم يكن الرب ربنا ديان فدينونته مرعبة يعني لو جبت دينونة مين يحتمل مجده بس شوف إيليا مش هيتعرض لا للريح ولا للزلزال ولا للنار وبعد النار صوت منخفض خفيف فلما سمع إلي لف وجهه برداء وخرج وقف في باب المغارة هي غزتها المغارة بتاعت موسى دي وقف في باب المغارة زي موسى اللي قبله بكذا سنة عشان يشوف ربنا وإذا بصوت ربنا يقول له إيه ما لك هنا يا إلهي يبقى احنا نتحرق لو قربنا من ربنا إلا في حالة واحدة إن احنا دخلنا الصخرة واختبأنا في التراب يعني الواحد باتضاع يحتمي في ربنا زي العيال ويقول له انت صخرتي انت اللي تحامي عني انت اللي تستر على خطاياي انت تغطيني انا ما اقدرش ما اقدرش يجي يومي وانا بالحاله دي ما ينفعش ادخل السم لكن انا محتمي فيك وحدك برضه تعبير تاني يجي في المزمور مزمور بتاع الانهار بابل تعبير غريب شويه لما بيدعي على بابل في اخر المزمور يقول ايه يا يا ويلك يا بابل يا بخت اللي يمسك عيالك بابل دي رمز للشيطان رمز لمملكة الشر طوبى لمن يمسك أطفالك ويضرب بهم الصخرة هو اللي افترى ده لا دول عيال الشياطين دي الأفكار الشريرة دي الخطايا يعني إيه تمسك الأفكار الشريرة وتدفنها عند الصخر كل شهوة كل طمع كل كبرياء كل إدانة تلزق في الصخرة تقوم الأفكار دي تدفن تتضرب في الصخر فتتساقط ادخل إلى الصخرة واختبئ في التراب تعبير تاني برضه في أشعياء يقول اسمعوا لي أيها التابعون البر الطالبون الرب انظروا إلى الصخر الذي منه قطعتم أنتم مقطوعين من صخرة طبعا الصخرة أصلها المسيح إلى نقرة الجب التي منها حفرتم وبعد كده يقول انظروا إلى إبراهيم أبوكم وإلى سارة اللي ولدتكم لأن إبراهيم كان يحتمي في المسيح الإيمان معناه إيه؟ الإيمان هو الصخرة يعني الواحد لازق لربنا ماسك في ربنا بيقول له ماليش غيرك أنت اللي تستر علي بتعبير تاني يقول أنا أضع في صهيون حجر صدمة وصخرة عصرة كل من يؤمن بي لا يخزى يعني الوحيد اللي الصخرة دي ما تضروش اللي يصدق اللي يمسك فيها إنما لو الصخرة اتقلبت عليه تسحقه اختبئ في التراب يعني ايه اختبئ في التراب عمليا نصعد للجبل يعني ناخد خلو نمشي في النور يعني نقرا الانجيل عدل نختبئ في التراب معناه نسجد معناه نوطي راسنا حتى لو الواحد ما فيهوش حيل يسجد على الاقل يخشع يخضع يعني ايه انا رب صغير يعترف بعجزه وضعفه وخطيته ادي يختبئ في التراب في حته المسكنه اللي بدا بها الموعظه على الجبل أول كلمة قالها المسيح على الموعظة على الجبل إيه؟ طوبى للمساكين بالروح اللي هي اختبئ في الصخرة واختبئ في التراب دول المساكين بالروح اللي دايما لسان حالهم ارحمني يا رب أنا خاطي أنا رب ضعيف وطبعا اللي يختبئ في التراب بيحتقر التراب يعني إيه؟ بيحس إن الحياة دي ما تستاهلش اللي بيدخل في الصخرة ويختبئ في التراب بيشوف الدنيا كلها تراب فما بيبقاش ملهي بالدنيا ولا فارقة معاه بقى جاله فلوس خسر فلوس كرموه هزقوه مش فارقة كتير آخر آية يختم بها يقول كفوا عن الإنسان الذي فيه في أنفه نسمة لأنه ماذا يحسب يعني يا جماعة كفايانا بنضحك على بعض عمالين نمجد في بعض ونعظم في بعض ونجامل في بعض ونتشيك ونلبس و... خلينا نبطل الشغلة دي ده البني آدم هو نفس في أنفه نسمة يعني نسمة دخلت نسمة طلعت خلصت ربنا نفخ في أنفه نسمة حياة وفي يوم من الأيام يقول له اديني النسمة دي فالقصة بتخلص النو تايم يعني فالبني آدم اللي عامل هيصة ده وعامل زيطة وشايف نفسه ده حتة نفس ربنا حط فيه النفس وهيسحب النفس ماذا يحسب هذا الإنسان كل ده نفس الدرس فاهمين انه افهم دي اعرف ان الحكاية يعني ما تستاهلش كل المشغولية دي وكل الجري ده وكل الهري وكل الغنى كفاكم كأن الرسالة بتقول كده مجدا باطلا زي في مرة ربنا يسوع يقول لهم ايه كيف تستطيعون أن تؤمنوا وأنتم تقبلون مجدا بعضكم من بعض طول ما أنتم بتغنوا على بعض وعمالين تمجدوا بعض مش ممكن هتعرفوني مش ممكن تفهموا قصدي كفاكم شبعا جسديا ليه الصوم بقى الصوم خلفية ده كله لأنه لما بنمسك أجسادنا شوية بنشبع روحيا بنكتشف أنه الجسد اللي عمال ياكل ده شوية شوية هيبقى تراب ومحدش هيقدر يطيقه حتى فاحنا عمالين ن- ن- نخدم على ج- أجسادنا بزيادة ما تستاهلش كفوا عن الإنسان يعني ارحم نفسك من كتر الأكل ارحم نفسك من كتر تمجيد نفسك كفاكم اهتماما زائلا يعني عمال تهتم ماذا تبني وماذا تعمل وماذا كفاية بالراحة شوية ركز في المفيد يبقى نختم ونقول الرسالة بتاعت أشعية 2 هلم نصعد إلى جبل الرب تانية هلم نسلك في نور الرب التالتة ادخل إلى الصخرة واختبئ في التراب لإلهنا كل مجد وكرم